السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد رسالتي اليوم إلى الطبيب الطبيب هكلمك النهاردة يا دكتور ومش هنختلف الفاظ لان الناس دايما تقول دكتور هي دكتور اللي هو معاه دكتوراه يعني لكن ممكن طبيب ما يكونش معاه دكتوراه فاسمه طبيب يعني على اي حال مش هنختلف على الاسم آه يا دكتور ربنا سبحانه وتعالى جعلك آه تشخص الامراض وتصف العلاج والدواء فده فضل من الله تبارك وتعالى عليك انا عايزك تستشعر الاول نعمة الله عز وجل عليك ربنا هيأ لك الظروف وقدر لك الاقدار انك تدرس وتتخرج وتحصل على الشهادة فقدر ما انت فيه مهما خدت من مرتب مهما عملت من كشف في العيادة هذا لن يوفيك حقك يبقى خليك مع الله عز وجل اللي يجزي ليك الاجر والثواب والعطاء على اللي انت بتعمله على تشخيصك للمرض على عملية انك تعمل عملية على انك تتحمل تعبنا وافرازاتنا وفضلاتنا واخراجاتنا امر كبير اسأل الله انه يجزيك عليه كل خير لكن استشعار استشعار الموقف اللي انت فيه ان ربنا سبحانه وتعالى قدر لك ظروفك ان حد ينفق عليك لغاية ما تبتدي تكبر وتتعلم لان الدراسة في الطب يعني صعبة وسنواتها طويلة يعني زميلك هيتخرج قبليك بسنتين حاجة معاه بكالوريوس اللي قاعد اربع سنين ده بتقعد ست سنين وبعدين سنة كمان لسه امتياز الى اخره يقول الله عز وجل سورة الزخر اهم يقسمون رحمة ربك نحن الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا عملك دكتور وعملني انا محاسب وده صيدلي وده ميكانيكي وده كناس وده ما بن ما بن يعني ما بنستغناش عن بعض بنحتاج لبعض كلنا اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليه ليتخذ بعضهم بعضا سخريا يعني انا اشتغل عندك وانت تشتغل عندي انا محتاج لك يا دكتور عشان تشوف موضوع المرض ده وايه اللي طلع لي وايه نظامي واخد ايه وانت محتاج لي علشان اعلم ابنك وبنتك واحنا الاتنين محتاجين للسمكري واحنا التلاتة محتاجين للميكانيكي واحنا الاربعة محتاجين للي بيشيل الزبالة بتاعتنا عشان كده ما بنستغناش عن بعض لكن هي ارزاق ليتخذ بعضهم بعضا سخريا انا اشتغل عندك وانت تشتغل عندي ورحمة ربك خير مما يجمعون ولذلك الله تبارك وتعالى في سورة الانعام في اخرها يقول وهو الذي جعلكم خلائف الارض يعني يخلف بعضكم بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ليبلوكم يختبرك يمتحنك عملك دكتور وبيشوف بقى ها هتعمل ايه الاصل فيك الاسلام الاصل فيك الاسلام فانت مسلم دكتور مسلم مهندس مسلم صيدلي مسلم كذا مسلم مسلم مسلم لكن الاصل فينا الاسلام صبغة الله ولذلك يا دكتور انت لما بتيجي تاخد الدم عشان تعمل تحليل هيموجلوبين وكرات دم بيضاء ومش عارف ايه انا رايي كده بقول لما تطلع الدم اللي فينا ده هتلاقي مكتوب فيه مسلم صبغة الله صبغة الله ربنا صبغنا بصبغة الاسلام وعلى قدر الصبغة دي ما فيك على قدر ما يكون ايه تعاملك مع الله وتقواك لله بمعنى اه اه كل الالوان اللي احنا يعني كل الملابس اللي احنا بنلبسها دي الاصل فيها اللون الابيض وبعدين اصطبغت بقى بالصبغة شوف احنا بقى هدومنا دي بتتحط في الغسالة وتتغسل وتتعصر وكذا وكذا وكذا لو الصبغة اللي فيها تعبانة هتطلع مع الغسيل هتبهت هتنكشف انما لما تبقى الصبغة متينة بتغسل في الهدوم اكتر من مرة وما يبانش فيها صبغة الله انت الاصل فيك انك مسلم مسلم دكتور علشان كده لازم ينضح عليك الاسلام الاول الاسلام ده هينضح عليك في ايه في شكلك في كلامك في فعلك شكلك نظيف دكتور كده ما شاء الله داخل لابس البلطو الابيض سرح شعره عينه مش معمصه سنانه جميله جدا بيعملها بالفرشه مش ممكن دكتور يكون بيشرب سجاير الناس حتى هتقول ايه يا دكتور ايه يا دكتور ده انت بتنصح الناس بالصحه ومش الصحه فاقد الشيء لا يعطيه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون سورة البقرة فهتلاقي سنك يعني صفرة وريحة بقك وحشة الله يكون في عون مراتك اللي بتشرب سجاير فخلي بالك الله يكرمك يعني أنا عايز شكلك يبقى مسلم كده نظيف كده ما شاء الله بص بص المسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال سيدنا أبو بكر الصديق يقول له يا رسول الله إني يحب أن يكون ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا سبحانك يا رب نعلي في بيئة صحراوية احنا النهاردة عندنا الشوارع مسفلتة لكن ايام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه شوارع مسفلتة ومع ذلك يقول له سيدنا ابو بكر الصديق نعلي نظيفا سيدنا ابن عباس يقول اني احب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين هي لي ده في البيت فما بالك بقى وانت طالع بره بقى فاولا شكلك يبقى شكل ما شاء الله كده مسلم نظيف يعبر عن نظافة الاسلام اتنين كلامك يبقى كلام اسلامي تلقي السلام على المرضى السلام عليكم ورحمة الله صباح الخير good morning مش عارف ايه فتكم بعافيه عواف الكلام ده مش احنا بنعمله لا آه واحد بيعمل فيك حاجة ولا جزاك الله خيرا آه سمعت الديك اللهم اني اسالك من فضلك العظيم سمعت الحمار بناء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رايح تعزي ما تقولوش البقاء الباقيه في حياتك كلك حياتك الباقيه البقاء لله عظم الله اجرك كلامك كلامك يبقى مسلم بتاكل تقول ايه قبل الاكل تقول ايه بعد ما تخلص الاكل داخل دورة الميه تقول ايه طالع من دورة الميه تقول ايه عايز كلامك يبقى كلام اسلامي ثلاثة فعلك يعني شكلك كلامك فعلك فعلك مسلم ب- بتبر الوالدين بتصل الرحم تحسن الى الجار صدق امانه ودول يهمونا قوي في موضوعك بقى كطبيب انا كمريض والله رايح مسلم لك نفسي خد نفس طلع نفس تعالى كده وريني هنا دوس إيه، ما اعرفش انت بتعمل ايه فمسلم لك نفسي لازم يكون في امانه امانه فلما تشخص تشخص بامانه ولما توصف علاج توصف بامانه مش تجرب فيا مش والله في نوع من الدواء نازل جديد آه، جرب طب خده كده وتعالى بقول لي ايه نظامك كده عشان اشوف النظام ايه تجرب فيا يا دكتور تجرب فيا انا انا اللي ربنا جعل لي كرامه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الصحابه بيطوفوا حوالين الكعبه 20 رمضان في فتح مكه 20 رمضان سنه 8 يقول لهم اتعجبون من حرمه الكعبه عند الله والذي نفس محمد بيده لحرمه المسلم عند الله اعظم من حرمه الكعبه اعظم من حرمه الكعبه شوف انت يا دكتور وانت رايح تحج او تعتمر وبتبص للكعبه بقى كده و- ها حرمه المسلم عند الله اعظم من حرمه الكعبه تخيلها بقى يبقى بتجرب في مسلم يبقى بتعمل عملية فهو- في بني آدم ربنا خلقه وكرمه سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا وتنسى الفوطة جوه او تروح عامل حاجة غلط جوه كده وتقول ما- ما ما حدش شايف اربط بس اربط كلها كام يوم ويخلص ويموت وما حدش واخد اه بس في الله مطلع عليك فاتق الله عز وجل خلي عندك دين اتق الله خلي عندك امانه خلي, خلي عندك صدق المسلم عنده صدق ايه الموضوع عندي ما تكبرهولوش قوي ولا تصغره قوي ليك واحد صاحبك طبيب وفاتح معمل تحليلات ومش ماشي المعمل يعني مش ماشي قوي انا مشيهولك كل اللي يجي عندي يلا روح اعمل تحليل عند البتاع الفلاني وهاتولي وانت مش محتاج تحليل انما عشان يمشي الراجل برضه يرزق يعني آه، لا لا لا لا حرام عليك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب ده ده ده يعني الحاجة الوحيدة التي لا تعقل مع المسلم أنه كذاب سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا بيخاف من صرصار من برص من خياله اه ممكن قال نعم ايكون مؤمنه بخيلا يا رسول الله بيطلع بس مش كتير قال اه ممكن اه قيل يا رسول الله ايكون المؤمن كذابا قال لا ولذلك الذنب الوحيد اللي ملوش عقاب في القرآن الكذب ليه؟ لأنه لا يفترض وجوده إنما هو المحصن اللي بي- بي- بي- بيرمي محصنة عقابه اللي بيسرق ما اللي بيزني لكن اللي بيكذب مفيش مسلم يكذب إطلاقا إطلاقا وهكذا فيكون عندك صدق ويكون عندك أمانة آه، ده مع نفسك طب مع العيان المريض المريض ما تتكبرش على المريض لان في بعض دكاتره ربنا يعافينا يا ربي آه، الشيطان بينفخ فيهم يقول له ايه انت دكتور خد بالك الناس كلها مستنياك اهو بص كل اللي بيتألموا دول مستنينك انت فيروح داخل بقى ايه متكبر عليهم ويعمل خده ليهم كده وبعدين يجي لما يعيني كان خلاص خلاص خلاص يبقى أنا قلت لك خلاص وانا هفضل قاعد معاك على شيء ايه ده ايه ده انت دكتور اه انت طبيب اه بس خلي بالك خلي بالك انت بني ادم سيدنا علي بن ابي طالب يقول اولك نطفه مدره اللي هي الاب يعني مني من- مني الاب اللي انا اتخلقت اللي ربنا تخ- خلقني منه واخرك جيفه قذره في التربه فلولا القبر صار عليك سترا لنتنت الاباطح والروابي ها لولا القبر ربنا جعل علينا ستر وبيغطينا وبيداري ريحتنا وانت ما بين ذلك تحمل العذراء شايلين النجاسه ببطننا وماشيين يبقى هنتكبر ليه ويعني انت يوم ما تنزل تربتك يا دكتور الملائكه هتقول لك يا مؤاخذه يا دكتور بعد اذنك بس ثلاث اسئله يا دكتور مفيش كده من ربك من الرجل الذي بعث فيكم وما دينك لا هيقول لك انت كنت بتشتغل ايه ولا خدت دكتوراه في ايه ولا معاك ايه ولا نظامك ايه فخلي بالك في سوره لقمان يقول الله تبارك وتعالى آه، على لسان سيدنا لقمان لما ينصح ابنه يقول لي ولا تصعر خدك للناس يعني مثلا الناس في الحته دي كده يروحوا اعمل لهم كده دي يعني مين انت يعني يجي واحد يكلمه يروح ماشي عاتله جنبه لا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ما النجاسه في بطننا وممكن شويه هواء في بطننا يقف يق- سبحان الله ينزلونا تربتنا فعايز الدكتور المتواضع الدكتور المتواضع اللي يكلم العيان ويتلطف بيه ويهزر معاك يا سيدي بسيط الحمد لله ما جالي كتير قبل كده في ناس بس الحمد لله دلوقتي شافهم بقى كويسين دكتور متواضع ينزل على ركبته ده حتى العيان مننا ما ينساش يقول لك والله ما انسى الله يمسيه بالخير الله يكرمه الله يبارك ويدعي لك بالغيب كنت كانت ركبتي تعبانه وكنت كذا وانا قاعد على السرير وهو قاعد على ركبته في الارض عشان يكشف عليا وعشان كذا و- و- وبقى يحط ايده في النجاسه بقى يحط ما انسالوش والله الله يبارك له ده تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر ادي واحده اثنين خلي بالك مع المريض كمان ما توصفلوش علاج حرام وتقول لي اصله بيش بي بي يعني بي بي بيسارع في الشفاء او كذا لا ما انا انا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه يبقى مش هصدقك ما تحاولش تقول لي بقى ال- الاجانب قالوه اصل هو مكتوب في ال... انا مصدق سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه بقى انت بتوصف لي مرهم فيه دهن خنزير وانا احط النجاسه دي على جسمي يا راجل انت ده كلام توصف لي بتاعه وتقول لي معلش اصل فيه كحول عشان يبقى تشربه يبقى خمره لا لا لا لا لا, لا. اتق الله اتق الله حرام عليك انك توصف علاج فيه آه، حرام ومش هيشفى بيه انا بقول لك مش هيشفى بيه مع العيان كمان لو كانت انثى لو كانت انثى حذاري وعلى الله تدخلها لوحدها لا لازم يكون معاها محرم روح هاتي محرم ابنك اخوكي ابوكي عمك خالك ابن اخوكي ابن اختك اللي انت متحرم عليهم تحريم ابدي ليه لا يخلون احدكم بامراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صلوات الله وسلامه عليه ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم وانت ما تضمنش انت ضامن نفسك مثلا يعني ما تضمنش غيرك مش يمكن دي والعياذ بالله تتقول عليك وتخرب لك بقى بيتك وتخرب لك عيادتك وتسوق سمعتك طول عمرك ظلما وعدوانا او زورا لا يبقى الحمد لله كان واحد من محارمها موجود كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تتقي الله بقى في عينك بقى لما تيجي تكشف على عوره ولا حاجه يا دوب يعني مش مش مش تعري مثلا الم- المريضه كلها ليه ليه انت عايز تكشف عن ايه عن الورم ده طيب اه وروني الورم ده بس بس كده غطي بقى ما بعد ذلك وبعدين تبص على الورم وتشوفه اه خلاص بس استري نفسك عشان ربنا يسترك ربنا يكرمك ويبارك لك يبقى هنا في ضرورة انك انت تنظر الى آه، العورات ما عدا ذلك بتغض بصرك بتغض بصرك مصداقا لقول الله في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اذكى لهم ان الله خبير بما يصنعون والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة او الفجأة الاثنين صح صحيح مسلم قال اصرف بص- بصرك يبقى ودي وشك بعيد ودي وشك بعيد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدبئ النظرة بالنظرة فإنها بريد الزنا علشان كده بقى وانت نبطش انت نبطش بالليل في المستشفى ها معاك حكيمات ومعاك طبيبات ها انت ايه علاقتك بيهم انت نبطشي اه وهم نبطشيين طيب هم قاعدين في حالهم وانت قاعد في حالك ايه بقى تعالي بقى نقعدوا بقى ما احنا قاعدين بالليل بقى قال لا احنا هنقعدوا كده فاضيين ما احنا فاضيين اهو ده قاعد نتسلى تعالى تعالوا نقعدوا نحكوا مع بعض بقى امم، واخبارك ايه وعامله ايه والنظام ايه ومش عارف ايه اه بنتسلى بنتسلى ايه بنتسلى دي يعني ايه بنتسلى كده عينك بتزني العينان تزنيان وزناهما النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهما اللمس والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه فاتق الله عز وجل اتق الله تبارك وتعالى في عينك شغل بقى السهر بالليل مع النبطشيات والعياذ بالله وان احنا بقى ما فيش حد شايفنا وقاعدين بالليل لوحدينا وادينا بنتسلى وادينا كذا وادينا كذا لا لا لا لا لا, لا. هيسألك الله تبارك وتعالى اللي قدر انك انت تبقى طبيب ويسر لك انك تبقى طبيب هيحاسبك ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لان هذا هذا النعيم اللي انت فيه والنعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى ساقها ليك دي ليها حساب عند الله تبارك وتعالى فخلي بالك من الامر ده طيب انت حالك ايه كطبيب مع ال- العياده بتاعتك عيادتك اللي انت فيها بتروح ت- بعد الظهر تفتح عياده اه اولا ما تتاخرش عن المرضى ما تتاخرش عن المرضى مش ال- انا انا كاتب على العياده بتاعتي من 6 ل 9 طيب يبقى الساعه 6 تتواجد انا عايز اقول لك قبل كده كمان قبل ما تقعد وتلبس البلطو وتشرب لك حاجه يعني تكون بتدق ستة ايوه المريض رقم واحد اتفضل انما يبقى المرضى قاعدين مستنيين في عيادتك واللي عمال يتقوه واللي ماسك رجله واللي تعبان هو الدكتور ما جاش لا ما جاش طبعا حيو... تخيل هيقول ايه يعني مش هيقدر يقول لك طبعا مش هيقدر يقول لك ربنا يدوقك اللي انا فيه لا مش هيقدر يقول كده بس هو كان بيقول من الساعه كام يا رب انا تعبان مش قادر اقعد فينك يا دكتور إيه، الدكتور جه وتساله بقى كنت متاخر ليه حاجات تغيظ كان بقى مش عارف بي- بيعمل ايه طب ما تكتبش بقى من 6 ل 9 الله يعني حدد يا دكتور هتيجي امتى هتيجي امتى العياده اصل خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى عطاك النعمه دي انك دكتور ما يعني ما, ما تذلناش بيها ما تذلناش بيها ما هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تدين تدان اللي بتعمله هيتعمل فيك ما انت ممكن تعي ربنا يشفينا يا رب جميعا ويعافيك فخلي بالك الله يعزك لما تدي معاك في العياده العيان بيبقى متلهف على الطبيب ع- فين الدكتور مش قادر اقعد يا دكتور إيه- إيه؟ يبقى تيجي في الميعاد بتاعك تيجي في الميعاد بتاعك والالتزام بالمواعيد ده مهم جدا جدا جدا ده النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من صفات المنافق واذا وعد اخلف وإذا من صفات المنافق واذا وعد اخلف حديث صحيح اثنين انت في العياده بتاعتك آه، انا جاي مثلا كمريض قاعد سواء مستنيك عبال ما تيجي او مستني دوري عبال ما اخش هقضي وقت ازاي يا ريت ربنا يبارك لك حط بقى ايه اذاعه داخليه ها وزيع شرايط تذيع شرايط عشان انا قاعد اسمع تعرف دي هتقتل الملل انا لما اسمع شريط اسلامي بتاع اخ مثلا بيتكلم عن موضوع كويس اه انت تعرف ممكن اقول ايه ممكن اقول انا رب اتاخر شويه على الشريط ما يخلص او بعد ما اخلص ممكن يا دكتور اسمع الله يعزك لان انا ارتبطت بيه والله واخد بالك ازاي يبقى قاعد اسمع شرايط او حاطط قدامك مصحف مثلا كل واحد قدامه مصحف ممكن يقرا فيه مثلا مجله اسلاميه علشان ما نضيعش وقت وممكن انت تذيع مثلا طول ما انت قاعد سبح الله تبارك وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يعني تبقى ودني شغاله بالتسبيح والذكر عشان الوقت ده ما يمرش عليا كذلك عايز الدكتور ربنا يعزك ويبارك لك يا ربي وانت بتوصف العلاج وانت بتوصف العلاج ليك روشته انا نفسي اشوف دك- دكتور عامل كده ليك روشته بتكتب فيها بتاعت حرف الار وبعدين شرطه وهتبتدي توصف العلاج ما تكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ضع يدك على الذي يألم من جسدك حديث صحيح حط ايدك على الحته اللي بتوجعك ها ثم قل بص الروشته بقى ثلاث مرات يا ربي ثلاثه اهو مش انت بتوصف علاج ساعات تقول الصبح والظهر والليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضع يدك على الذي يألم من جسدك ثم قل ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله يبقى انا في حته بتوجعني مثلا يبقى بسم الله بسم الله بسم الله ثم قل سبع مرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ده بالعدد اهو ثم قل سبع مرات اعوذ بعزة, بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر سبع مرات اكتب انت دي في الروشتة واكتب في الروشتة تحتيه على طول قال صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث بقى الايه الرقية يعني كأنك انت بترقيه قبل ما ياخد الدواء وبتدعي له بالدعاء اللهم رب الناس اذهب البأس يعني ربي ضيع المرض يعني اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا يغادر سقما ويا ريت ارقي العيان اول ما يخش حط ايدك على دماغك كده، بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك بسم الله خير الاسماء رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم حتى العيان لما يحس انك انت حاطط إيدك على دماغه كده وبتقول الايات والاحاديث ها لان ما ما انت صح ربنا جعلك في الامر ده لكن مين الشافي اصلا بقى ما تيجي نتكلم مظبوط بقى يا دكتور ويعني انت اللي بتشفي العيانين لا سوره الشعراء الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني مش انت بس ربنا جعلك سبب انت ربنا جعلك سبب علشان كده بترجع العيان دايما ايه الى الله عز وجل ها يا دكتور ايه اللي عندي والله ده هو الله سبحانه وتعالى آه يا دكتور الموضوع كذا كذا كذا كذا يا ريت يا ريت الله يبارك لك تبقى داعي الى الله دون ان تقف على منبر ده انت هتاثر اكتر من الشيخ اللي واقف على المنبر لما يجي لك العيان او المريضه ها اخبارك إيه يا سيدي آه، حاسس بايه طب اسالك شويه اسئله كده انت بتصلي اه شوف بقى هتزعلني هتزعلني منك اه وبعدين طب انا حتى لو صبت لك 60 علاج انت بعيد عن الله ربنا هيشفيك ازاي هو انت فاكر انا اللي بشفيك ده هو اذا مرضت فهو يشفيك طب ربنا هيشفيك ازاي وانت بعيد عنه لا لا لا لا, لا. يبقى بص بقى خلي بالك وبطريقه يعني ظريفه كده وحلوه بتاخد وتدي معاه ها انت جايه كده يا ستي ونازله من بيتك كده وم... طب طب وده كلام برضو يا جوزها يعني كده برضو مش لابسه حجاب او حجابها كده مثلا ايه من نوع الشفتش اللي معمول زي شكوكه على جنب كده او بسلبه او حبل غسيل او المفتوح من الجنب ده ده كلام برضو يا حاج ايه يا ابني ده, ده, ده كلام ازاي يا اختي الله الله الله. طب انت لابسه طرحه ما شاء الله عليك ايه القصه اللي انت مطلعاها دي ده كلام برضو لا لا, لا. عشان كده بقى ربنا ايه عياك يا لكن ان شاء الله اول ما تبتدي تلتزم بقى كده ان شاء الله وتمام ها هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى شفاكي هتلاقي ربنا كرمك كلمتين حلوين كده منك ما شاء الله دول هيخشوا في العظم دول ليه لان انا دلوقتي قاعد قدام الدكتور اللي ربنا سبحانه وتعالى مقدر ان هو يعالجني واللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر بالشفاء على ايده وهكذا ثم اخيرا آه، عايز من اخويا الطبيب انه يتابع العلم العلم النهارده بيتقدم سريع جدا جدا جدا انت اتخرجت من كام سنه خلاص قاعد على العلم بتاعك ده لا لا عايزك تطور نفسك اقرا اقرا الابحاث الجديده اقرا الحاجات الجديده شوف العلم اتطور ازاي لان النهارده في علاج بقى جميل جدا جدا